قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكثر خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات في هذه الحلقات من والسابقون الأولون مصداقا لقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين دول اللي كانوا في مكة وهاجروا إلى المدينة المنورة والأنصار الأنصار دول اللي كانوا في المدينة المنورة اللي هم أهم قبيلتين قبيلتي الأوس والخزرج اللي سموا بعد ذلك باسم الأنصار مصداقا لقول ربنا في سورة التوبة لقد تاب الله على النبي في أواخر سورة التوبة لقد تاب الله على النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين دول اللي جم من مكة راحوا المدينة والأنصار قبيلتي الأوس والخزرج اللي كانوا في المدينة المنورة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة لغزو التبوك في شهر رجب سنة 9 من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم ولذلك الله يقول هنا في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين دول بتوع اللي هم في مكة وراحوا المدينة والأنصار اللي هم المدينة المنورة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نسأل الله أن نكون منهم يا رب شوف بقى الخير اللي جاي واحد رضي الله عنهم الله ده جيل رضي الله عنهم ها ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم شوف الجيل ده شوف اللي ربنا اتكلم عنهم دول ايه اوضحهم عملوا ايه عشان يستحقوا هذا الخير بعلم الله تبارك وتعالى قبل ان يعملوا ده موضوعنا عن والسابقون الاولون هنتكلم عن سيدنا ابو بكر الصديق بالتفصيل مين ابو بكر وعمل ايه وايه الحاجات اللي تميز بيها هو وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي بن ابي طالب لان الحمد لله احنا بنحب الصحابه كلهم لقد رضي الله عن المؤمنين شوف رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره سوره الفتح فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واتابهم فتحا قريبا في صلح الحديبية يوم الاثنين واحد ذو القعدة سنة ستة كان خرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معاه 1400 من الصحابة بنية ان هو بيعملوا عمرة وبعدين قريش وقفت قدامهم ويعني منعتهم من عند منطقة عسفان فتحول النبي صلى الله عليه وسلم الى الشميسي او الحديبية اللي بتقع في الغرب من مكة ببعد 15 كيلو ثم يعني خلقت مش هي مش خلقت يعني زي ما هم الصحابه قالوا خلقت القصوى القصوى اللي هي ناقة النبي عليه السلام لأن كان النبي وجهه ناحية الكعبة وهيخش بقى عشان يعمل العمرة واللي هيعترضوا هيبقى فيه قتال فقعدت القصوى القصوى اللي هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بركت قعدت فالصحابة قالوا خلقت القصوى يعني بأسلوبنا زرجنت أو حرنت يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلقت وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل اللي حبس هذا الفيل عن الكعبة هو اللي حبس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عن انها تتقدم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا تدعوني اليوم قريش إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها وبعدين بدأ الصلح بقى لغاية ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان علشان يفاوض قريش ان هو النبي عليه الصلاة والسلام يخش الكعبة معتمر قعد ثلاث أيام فأشيع أنه قتل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة انتوا كنتوا طالعين معايا على العمرة لا جددوا النية بقى بيعوني بيعة القتال ف 1400 يسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام ويبيعوه بيعة الايه القتال حتى جاء في الآخر النبي عليه الصلاة والسلام وخد ايده اليمين بايده الشمال وقال هذه بيعة عثمان تحت شجرة اسمها شجرة السمرة اللي هي بقى الآية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة اللي هي شجرة السمرة هو سيدنا عمر بن الخطاب بعد كده قطعها وحط كمان جاد عليها يعني او زفت او بلاك يعني بحيث انها ما تطلعش ما تطلعش تاني خالص لانه لقى بعض الناس بقى يروحوا بقى عندها ويتبركوا بقى ويتمسحوا فيها والكلام ده لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم يبقى ازاي نشتمهم دول ولا نسبهم ده احنا لازم نحبهم دول وان كنا والعياذ بالله هنشتم السابقين يبقى هنعمل زي الامم السابقه كلما جاءت امه لعنت اختها والعياذ بالله لا لا لا احنا مش كده احنا في سوره الحشر ها بنقول ايه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مش عايزين نكون في غل في قلوبنا غل ليه ده الجيل اللي ربنا اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول خير الناس خير الناس قرني ثم الذين يلونهم خير الناس قرني طب واللي بعدين ثم الذين يلونهم حديث البخاري وحديث ثاني في صحيح البخاري لا تسبوا أصحابي فوالله لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ها ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا يبلغ مد الأحد يعني ثواب ولا, ولا أجر عند الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وأبو داود يقول حتى الحديث عن أبي نجيع العرباض بن سارية قال وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع لما قالوا له يا رسول الله اوصنا كأنها موعظة مودع قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل خوف من الله والسمع والطاعة السمع والطاعة مش سمعنا وعصينا سمعنا وقلنا شمعنا سمعنا وقلنا ليه ده بينزل القانون ما حدش بيتكلم كلمة شمعنا مع الله عز وجل عاملين لبالب في ناس قاعدة كده لربنا ليه اشمعنا وفين ومين صدق الله القائل سورة النور إنما كان قول المؤمنين شوف المؤمنين مش الناس إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله أدي القرآن ورسوله أدي السنة ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وإيه وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله أدي القرآن ورسوله أدي السنة ويخشى الله ويتقه يخاف ربنا عز وجل فأولئك هم الفائزون أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي لو يحكمنا عبد حبشي بس بكتاب الله وسنة رسول الله والله ما عندنا مشاكل إطلاقا ها ولو تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ايه بقى اختلافا كثيرا ناس ألفت ناس بتحط وتفبرك في الدين وتزود وتحط بدع دي المصيبة دي المصيبة الكبيرة كل واحد شايف يقول لك فيها ايه الله يا اخي يا وحشة يا اخي احنا بنعمل ما احسن ما نقعد على قهوة لا يا اخويا روح اقعد على القهوة بس ابعد عن الدين تحطش حاجة في الدين مش فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه حديث ثاني في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مردود عليه وسيدنا عبد الله بن مسعود يقول اتبعوا اسمعوا كلام النبي يمشوا عليه ولا تبتدعوا ما تحطوش بدع جديدة في الدين فقد كفيتم فقد كفيتم 23 سنة بيتنزل الوحي على النبي عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم ما علمت من شيء يقربكم من الجنة إلا وأمرتكم به وما علمت من شيء يقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه فمش عايزين بدع في الدين ناس بتعمل بدع ناس بتعمل بدع فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا نركز جميعا على الحتة اللي جاية بقى فعليكم بسنتي فعليكم بسنتي مصداقا لقول الله في سورة الأحزاب في الأواخر لقد كان لكم في رسول الله قبل ما تخش على الفعل الماضي في- بتفيد التوكيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمين لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا يبقى قدوتنا وأسوتنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ما حدش يقول لك ايه والله يا اخي كلامك مظبوط كلامك حلو كلام جميل كلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه اه وروح ملخبط الدنيا بقى بس ايه بس يعني يعني لغى اللي فات كله أه. بس آه، مين بيعمل كده النهارده مم. يا ريت الناس تعمل كده مم. تعرفوا لو الناس عملت كده مم. ما كانش بقى حالنا كده طب وانت من الناس ولا من الجن انت من العفاريت انت ولا من الناس طب ما تعمل انت يا اخي انت مالك ومال غيرك ما هو لو كل واحد قال كده ولا واحد فينا هيعمل ولذلك صدق الله في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم انت مالك انت ومال غيرك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون انت مالك ومال الناس علشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي اهو ده موضوعنا بقى عليكم بسنتي وسنة مين الخلفاء ايوه الراشدين رشد من الله المهديين الله اللي هداهم من بعدي اللي هم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار ابو بكر وعثمان- عمر وعثمان وعلي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ عارف النواجذ آه، الأبراج دي الهرة دي الدرس ده شوف احنا بنيجي نقطع حاجة احنا- آه، آه، كده أهو، آه. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور حديث رواه الترمذي وأبو داود إذا دول الأفاضل اللي نسأل الله سبحانه وتعالى انه يتقبل منهم اللي عملوه هنشوف عملوا ايه ونسأل الله عز وجل ان يحشرنا معهم اللهم امين يا رب تعالوا خدهم واحدة واحدة بقى كده ان شاء الله ونتكلم عن سيرتهم الطيبة العطرة بس هنتكلم بالتفصيل شوية ليه كثير من الناس آه، يعني كلنا عارفين سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بس كده لكن احنا عايزين نتكلم عن اعمالهم ايه اللي تميزوا بيه كل واحد يعني كل واحد منهم تميز بايه وايه اللي عمله عشان نعرف فضلهم عند الله فنترحم عليهم ونقول رضي الله عنهم وارضاه هنتكلم اولا عن سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه سيدنا ابو بكر هنتكلم عنه من خلال تسع حاجات ال- الامر الاول اللي هنتكلم فيه اللي هو اسم سيدنا ابو بكر الصديق وكنيته كان اسمه ايه وكنيته ايه ده الامر الاولاني زي ما احنا شايفين هنتكلم في الامر الثاني عن الصفات التي ميزته عن غيره في الجاهليه يعني قبل ما يبقى مسلم سيدنا ابو بكر ايه الحاجات اللي تميز بيها في الجاهليه عن غيره نمره ثلاثه نتحدث عن فضل سيدنا أبو بكر الصديق ومكانته فضله ومكانته كانت إيه الناس مش عارفة مين سيدنا أبو بكر تلاقي ناس لسه عمالة والعياذ بالله اللي يسب واللي بيشتم حسبنا الله ونعم الوكيل ومش عارف يعني لما نشتم في دول ملحن هنزكي مين إذا كان ده الجيل اللي ربنا اختاره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نمرة أربعة آه، هنتكلم عن أوائل أوائل اختص بيها سيدنا أبو بكر الصديق يعني يعني يعتبر هو أول من فعلها أو أول شيء آه، اتعمل من سيدنا أبو بكر الصديق فتميز به عن غيره رضي الله عنه وأرضاه خمسة آه، هنتكلم عن حياة سيدنا أبو بكر الصديق في مكة المكرمة في ال 13 سنة اللي عاشهم في مكة المكرمة ثم تحول بعد ذلك وهاجر إلى المدينة المنورة عشر سنوات يبقى هنشوف سيدنا أبو بكر الصديق في المدينة المنورة كان وضعه إيه ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11 من ال- الهجرة آه، ولي سيدنا أبو بكر الصديق الخلافة هنتكلم عن سقيفة بني ساعدة وإزاي اختاروا سيدنا أبو بكر الصديق خليفة وبعد ما اختاروه خليفة إيه بقى الحاجات اللي عملها ايه الاشياء اللي عملها سيدنا ابو بكر الصديق في الخلافة مع ان سبحان الله يا اخوانا يعني كانت خلافته سنتين وشوية سنتين وكم شهر يعني لكن سبحان الله تميز بخير كثير جدا جدا جدا جدا هنشوف عمل ايه كانت كيف كيف كانت خلافة سيدنا ابو بكر الصديق وايه الفتوحات الاسلامية اللي تمت في عهده سواء في فارس اللي هي فارس النهاردة تعتبر العراق وايران او سواء في الروم اللي هي النهاردة الشام بقى منطقة الشام دي كلها سوريا والاردن وفلسطين والحتة اللي فوق ده ثم نتحدث عن بعض مواقف آه، يعني رائعة لسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يبقى دي الحاجات التسعة اللي هنتكلم عنهم نمرة واحد اسمه وكنيته اثنين الصفات اللي تميز بيها ثلاثة فضله ومكانته رضي الله عنه وارضاه أربعة أوائل في حياته اختص بها أو اختصه الله بها آه، خمسة حياته في مكة المكرمة ستة حياته في المدينة المنورة سبعة لما بويع خليفة ثمانية أعماله في الخلافة تسعة بعض أعماله ومواقفه الرائعة نتكلم بقى واحدة واحدة عن دول فهنبدأ بالأمر الأول وهو اسمه وكنيته قبل أن نبدأ باسم سيدنا أبو بكر الصديق وكنيته آه، أنا قلت إن هو يعني خلافته كانت سنتين فيا ريت بالمرة كده نعرف آه، فترات آه، الخلافة بالنسبة للخلفاء الراشدين المهديين الأربعة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11 في ربيع الأول ولي الخلافة سيدنا أبو بكر الصديق فمن سنة 11 أهو وتوفي سنة 13 يبقى كانت مدة خلافة سيدنا أبو بكر الصديق سنتان سنتين وكم شهر يعني يبقى من 11 ل 13 ادي سنتين من 13 ل 23 ده سيدنا عمر بن الخطاب يبقى 10 سنوات من 13 ل 23 10 سنوات ولي الخلافة بعد سيدنا عمر سيدنا عثمان بن عفان ده كان أطول الفترة دي آه، من 23 ل 35 يعني 12 سنة 12 سنة ده سيدنا عثمان بن عفان كان أكبرهم من 35 ل 40 سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبو بكر الصديق هنتكلم عن اسمه وكنيته هو اسمه أنا هكمل اسمه بال بال يعني بالكامل عشان أقول لك إنه بيلتقي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد الأجداد آه، سيدنا أبو بكر الصديق اسمه عبد الله هو اسمه عبد الله ابن عثمان عثمان ده اللي هو أبي قحافة اللي هو أبوه يعني ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن آه، أسد ابن تميم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي ده بيلتقي بقى مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب النسب سيدنا أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه سيدنا عثمان اسمه أبو قحافة أمه اسمها سلمى بنت صقر أم الخير وهي بنت عم أبو قحافة بنت عم أبو قحافة أبوه يعني سيدنا أبو بكر الصديق ده اسمه سيدنا أبو بكر الصديق آه، له لقب اسمه عتيق واسمه صديق عتيق ليه؟ أولا لعتقه من النار لعتقه من النار ادي اول سبب ان ربنا سبحانه وتعالى اعتقه من النار واللي قالت كده ستنا عائشة رضي الله عنها بتقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر الصديق عتيق الله من النار فمن يومئذ سمي عتيقا ابو بكر الصديق عتيق الله من النار ربنا يحشرنا معاه يا رب وفي زمرته آم، وقيل سمي عتيقا لأنه لم يكن في نسبه أي شيء يعاب عليه يعني أو يعاب به في النسب يعني وقيل سمي عتيقا لأنه وشه كان جميل وشه كان جميل وأجمعت الأمة طبعا على تسميته صديقا ليه بقى الصديق لأن حتى سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا علي بن أبي طالب يقول شوف كانوا حبهم لبعض إزاي حبهم لبعض آه، يعني شوف مثلا أن سيدنا علي بيقول على سيدنا أبو بكر الصديق إيه بيقول إن الله تعالى هو الذي سمى أبا بكر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صديقا سيدنا علي بيقول ربنا هو اللي سمى سيدنا أبو بكر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم صديقا آه، صديقا من الصدق يعني ومن التصديق ازاي ان سبب التسمية زي ما احنا عارفين ان الصدق لازم سيدنا ابو بكر الصديق لم يكذب قط ولم يحدث في اي جزء من حياته اي شيء من الكذب والعياذ بالله ف- فرضي الله عنه وارضاه والامر الثاني طبعا عارفينه لما كانت حادثة الاسراء والمعراج في سنة عشرة من البعثة من البعثة يعني قبل ثلاث سنين من الهجرة وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل آه، طبعا ناس كتير ازاي ومش ح- مش ح- مش ممكن واللي ما صدقش واللي كذا وكذا فلما راحوا سيدنا ابو بكر الصديق حبوا يوقعوا بينه وبين النبي عليه السلام وقالوا له ارايت الى ما يزعم صاحبك شفت صاحبك بيقول ايه قال بي- ايه بيقول ايه يعني قال يقول يزعم انه يعني اسري به وصعد به صعد به الى السماوات حتى اسري به يعني مش بايده سبحان الذي أسرع هو الله مش بإيد النبي عليه الصلاة والسلام، مش النبي على أنه أسريت لا ده ربنا سبحانه وتعالى فالمهم وهو يعني يقول أنه في جزء من الليل ونحن نضرب أك- أكباد الإبل شهرا مصعدا شهرا مق- مدبرا وهو بيقول براح في ليلة فإذا بمنتهى البساطة سيدنا أبو بكر يقول أو قال هو قال لكم كده قالوا اه والله ايوه ايوه طبعا أيوة. قال ان قال فقد صدق لقد صدقته فيما هو ابعد من ذلك صدقته في خبر السماء واحد بيقول لي انا رسول وبينزل عليا وحي صدقته لما يقول لي انا طلعت السماء اقول له لا استدلال منطقي واستدلال اولوي يسموه استدلال اولوي زي سوره ال- الاسراء فلا تقل لهما اف وفي أفة وفي أف قراءات يعني فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما طب استدلال أولوي يجي واحد أهبل يقول لك إيه أنا مش هقول لهم أف أنا هضربهم بس أه. إذا كنا بنقول أف لا يبقى من باب أولى ما هو أكبر لا فلقد صدقته فيما هو أبعد من ذلك صدقته في خبر السماء ومن هذه اللحظة سمي سيدنا أبو بكر الصديق صديقا رضي الله عنه وأرضاه نتوقف عند هذا القدر من سيرة الحبيب الغالي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا جميعا في زمرتهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته